السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله واحنا في المكان الرهيب ده كل اللي حوالينا اموات احنا في المقابر الوقت يا جماعة ولكن ملك الموت بيقبض روح البشر وبيقبض روح الجن ولكن هل ملك الموت نفسه بيموت الموت كل الناس خايفة من الموت كل الناس مرعوبة من الموت هل ملك الموت اللي قبض ارواح مليارات البشر هل هيجي لحظة عليه هو نفسه هيموت على فكرة يا شباب جماهير اهل العلم بل بعض العلماء زي المناوي فتح القدير قال ان الاجماع على ان ملك الموت هيموت وان ملائكة السماوات كلها تموت وان كل الملائكة ستموت بما فيهم ملك الموت وانه سيموت بدون ملك موت لانه هيبقى قبض ارواح جميع الانس والجن والملائكة بل بعض العلماء قال ان ملائك الملائكة ممكن هي كمان يبقى في سكرات موت عندها زي البشر زي البشر وابن تيمية تكلم عن موت ملك الموت وموت الملائكة في كتبه يبقى الملائكة بتموت قالوا اه ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله صاعقة من في السماوات اللي هي صعقة الموت اللي هي نهاية الحياة في السماوات والارض ثم نفخ فيه اخرى سبحان الله نفس الآلة بنفس النفخة اللي موت البشر بنفخة من الآلة دي يحيي البشر والانس والجن والملائكة بنفس النفخة بس الملائكة طبعا بتبعث قبل البشر عشان كل واحد يطلع من تحت القبر من هؤلاء الاموات يطلع من تحت القبر يلاقي الملائكة منتظراه يلاقي الملكين سائق وشهيد منتظرينه كيف يموت ملك الموت ملك الموت الاول لما اسرافيل بينفخ في الصور نفخة يوم القيامة وقيام القيامة ونفخة الصاق جميع المخلوقات بتموت يا اخواني حتى ملائكة السماوات كلها بتموت بتموت صفوف زي ما عاشت صفوف بتصلي وتركع بتموت صفوف كله حتى ال ال الملك اسرافيل الموكل بالنفخ في الصور بيموت وهو ملتقم الصور الجميع بيموتوا وبيموت الجن جميعا وابليس بيموت وبيموت البشر وبيموت الطير والوحش وسكان الغابات والدواب وسكان البحار الجميع بيموت فيسأل الله سبحانه وتعالى ملك الموت اول اربع ملائكة خلقت في الكون كما تقول بعض الاثار هم جبرائيل واسرافيل وميكائيل وملك الموت وقالوا دول اخر اربعة بيموتوا يعني نفخة الصعق العامة في السماوات والارض دول الاربعة دول ممن شاء الله سبحانه وتعالى الا يموتوا في هذه النفخة فبيفضل الاربعة دول وقالوا دول اول اربعة كمان بيبعثوا يوم يقوم الروح جبريل والملائكة صفة زي ما ماتوا صفوف يبعثوا صفوف قبل ان يقوم البشر عشان البشر يطلعوا يلاقوا الملائكة فالله سبحانه وتعالى يسأل ملك الموت خدوا بالكم يا اخواني في الله الاثر اللي فيه موت ملك الموت بالتفاصيل موت اهل العلم جماهير اهل العلم واثبات ان قد يكون هناك سكرات موت حتى عند ملك الموت نفسه ده كلام بعض اهل العلم ولكن التفاصيل موجودة في حديث الا الكائي رحمه الله من علماء اهل السنة ذكروا في كتاب شرح اعتقاد اهل السنة والجماعة ابن حجر ذكروا في فتح الباري ابن كثير ذكروا في البداية البيهقي ذكروا في شعب الايمان كثير بقى من العلم من اهل العلم ذكروا ولكن السند فيه مقال هذا ولكن التصور الرهيب لهذه اللحظة في هذا الاثر لما يسأل الله سبحانه وتعالى ملك الموت من بقي يا ملك الموت يقول له يا رب مات اهل السماوات والارض يا رب البشر كلهم ماتوا يا اما جثث فوق التراب يا اما جثث كلها تحت التراب والانس والجن كلهم ماتوا يا رب كل ما فيش ابليس مات الشياطين ماتت الدواب والوحوش كله مات يا رب وسكان الملائكة يا رب سكان السماوات السبعة من الملائكة كلهم ماتوا صفوف كما عاشوا صفوف في العبادة طب والملكين اللي كانوا بيكتبوا الحسنات والسيئات لكل مخلوق في الارض ماتوا يا رب طب ملائكة الملأ الاعلى اللي ملك منهم رجله مرقت في الارض ورأسه عند العرش مات يا رب طب ماتوا يا رب طب من يحمل العرش الله يحمل العرش وحملت العرش سبحانه وتعالى حمل طب وملائكة سدرة المنتهى ماتوا يا رب طب وملائكة السماء السبعة اللي كانوا بيطوفوا حوالين البيت المعمور ماتوا يا رب على ما عاشوا عليه كل ملائكة الكون ماتوا فمن بقي يا ملك الموت بقي اربعة يا رب ميكائيل وانا يا رب فيقول الله سبحانه وتعالى له يا ملك الموت اقبض روح جبرائيل سيدنا جبريل اللي احيا القلوب بالوحي واللي علم 124 الف نبي ورسول شديد القوى يموت اللي 600 جناح له 600 جناح كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب يبقى انت مش هتموت يبقى انت مش هتموت يبقى انا مش هموت يا جماعه يبقى احنا عايزين ن- نفهم انك ميت وانهم ميتون ربنا بياكد طب ما انا عارف ان انا هموت لا الناس ناسيه الحقيقه دي ثم يامره الله ان يقبض روح اسرافيل اللي ماسك في السور و... وهو ملتقم السور عشان يبعث وهو ملتقم السور عشان ينفخ في السور عشان الملائكة كلها تبعث فيقبض روح إسرافيل ويموت إسرافيل وهو ملتقم للسور ثم يأمره أن يقبض روح ميكائيل الذي لم يضحك منذ خلقت النار ملك المطر فيقبض روح ميكائيل ثم يقول الله سبحانه وتعالى عز وجل للملك الموت من بقي يا ملك الموت من بقي يا ملك الموت فيقول هذا الكلام ذكر للكائب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه وابن حجر في فتح الباري وابن كثير في البدايه و- و- وطبعا ابن الجوزي وذكروا ابن كثير في ذكروا كثير من العلماء فيقول الله سبحانه وتعالى الملك الموت مت يا ملك الموت فيموت ملك الموت بدون ملك موت بدون ان يموت ملك الموت ملك الموت اللي في اللحظة اللي انا بتكلم معاكم فيها الوقت يا شباب بيقبض روح البشر في المشارق والمغارب ممكن واحد في مستشفى في امريكا الوقت بيقبض روحه وواحد في الهند الوقت ولا كشمير بيقبض روحه وواحدة في اوروبا الوقت مريضة سرطان وشاب الوقت على طريق سريع في دولة من الدول العربية كل دول بيقبض روحهم في نفس اللحظة وربنا امره ان ده يشدد الم قبض روحه وده يخفف عليه وده ما يحسش بسكرات الموت وده روحه تقف في الحلقوم و... اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الأول وملك الموت يعرف كل واحد هيخرج روحه باللحظة امتى بالجزء من الثانية بالفمتو ثانية ويعلم وادق من هذا كمان ويعلم كل واحد موته هيبقى شكله ايه ملك الموت اللي بيقبض الارواح الوقت هتيجي لحظة هو نفسه هيموت وي- ده اخر مخلوق هيموت في الكون وتخلو قبل ان يبعث الله وتخلو الك- ويخلو الكون من الاحياء الا الله سبحانه وتعالى البعض قال ان بس الحور العين في الجنة وسكان اهل الجنة في هذا الوقت دول اللي لن يذوقوا هذه الموتى فهم من استثناهم الله لان الجنة ليس فيها موت ويموت الخلائق وينادي الله في الكون كله من الملك اين الجبارون اين المتكبرون فين اللي عصوني فين اللي اتمرضوا عليا فين اللي اتنططوا فوق الدنيا وافتكروا ان هي دايمالهم فين اللي غيروا شريعتي فين اللي حاربوني فين اللي تمردوا فين اللي الحدوا فين اللي حاربوا وجود الله فين اللي فجروا فين اللي كانوا بيقعوا في الزنا كل يوم فين اللي حاربوا الدين واولياء الله ودعوة ربنا فين اين انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون الله ينادي انا عايزك تعرف انت فين في اللحظة دي انت فين في اللحظة دي محدش هيرد على ربنا في اللحظة دي هتبقى فين انت في اللحظة دي انت من الاف السنين وملايين السنين كنت ايه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا انت ما كنتش حاجة طب وبعد الاف السنين وملايين السنين لما تيجي اللحظة دي بتاعه موت يا ملك الموت خلاص انت مش هتبقى اي حاجة يعني انت ما كنتيش حاجة وهيجي عليك لحظة مش هتبقى حاجة لحد ما ربنا يبعثك تاني انت مستكبر على ربنا ليه احنا ناسيين المكان اللي احنا فيه ده ليه المقابر دي زي ما البشر بيموتوا فيها الجن بيموتوا والملائكة بتاعت السماوات هتموت وجبريل واسرافيل وميكائيل وملك الموت هيموت احنا ناسيين الموت ليه ما بنجيش للمقابر اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال الا فزوروها زوروها عشان تفتكروا الموت عشان تفتكروا شوية التراب اللي في الارض ال- ال- اللي في الارض حواليا ده ده كان اجساد للبشر زوروها شوفي القبر بتاعك اللي انت لو مت دلوقتي هتدفني فيه روحي زوريه عشان تستعدي انا مش عايزك تكتئب انا مش عايزك تحبط هو الموت لا يدفع للاحباط الموت بداية وليس نهاية الموت مش زي ما بيقول الملحدين الحضرة الابدية للغياب وال... والكلام بقى الفلسفي اللي بدون الرجوع الى الوحي والنور الموت ده بدايتك الحقيقية الموت ده ممكن تبقى حياة جميلة ممكن تبقى حياة عظيمة القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار ممكن يبقى اجمل من اجمل قرية في الساحل الشمالي وممكن يبقى فواه بركان ملتهب بينزل فيه بني ادم والعياذ بالله واشد من هذا كمان عايزين نفكر في اخرتنا عايزين نفكر هنروح فين مطمنين ليه ده الطالب بتاع الثانوية العامة بيبقى عنده امتحان بيفضل طول السنة قلبه يدق امال امتحان المصير ازاي ما نخافش عليه مطمنين ليه ده الواحد مننا بياكل اكلة وبيبقى مع في الغدا وبيبقى ما عندوش اكل للعشاء بيبقى قلقان هاكل منين في العشاء امال 50000 سنه مليون شهر 18 مليون يوم هنقفهم في ارض الحشر بدون طعام ولا شراب ما فكرناش فيهم ليه مطمنين ليه مطمنين ليه اذا كان ربنا اهلك قوم لوط بسبب ايه بسبب الكفر ولا بسبب المعصيه بسبب الاثنين يبقى زي ما الكفر بيهلك المعصيه بتهلك يبقى احنا بنعصي ربنا ليل ونهار يبقى احنا مطمنين ليه عايزين نيجي هنا عايزين نزور مقابرنا عايزين نتدبر عايزين نتعظ عايزين نفتكر ان الموت ده قدر ربنا كتبه على اهل السماوات والارض والملائكه في السماوات كل الملائكه اللي في السماوات الرهيبه اللي مفتوحه قدامي دي كل الملائكه دي هتموت لن يبقى الا الحي القيوم سبحانه وتعالى عايزين نتكسر لربنا عايزين نخضع لله عايزين نخضع للحي الذي لا يموت عايزين نخضع للاول والاخر سبحانه وتعالى محاوله لوقفه صرخات للغافلين ان قلوبنا تستيقظ يا جماعة موضوع كبير والامتحان خطير والملكين قاعدين يكتبوا الوقت الحسنات والسيئات في لحظة انا والملكين هنموت في لحظة كله هيموت وربنا هيبعثنا عشان كل واحد يتحاسب على النقير والقطمير هتعملي ايه ساعتها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك